بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوع مؤتمرنا المره دي بنعمه ربنا عن الليتورجية كلمة liturgy هي أصلا كلمة يونانية وإن كانت نازلة بال English liturgy وبتتكتب بالعربي دلوقتي الليتورجية لكنها كلمة يونانية من مقطعين ليوس أو ليوس الأولانية يعني شعب وإرج عارفين في إرج في الفيزياء أو في الرياضة يعني شغل أو عمل فليتورجي أو ليتورجية يعني العمل الشعبي والكلمة دي قبل المسيح كانت مستخدمة حتى في الاحتفالات الشعبية يعني استقبال الامبراطور مش عارف حاجات زي كده انما من بعد المسيحية بقت مرتبطة بالعبادة الكنسية يعني كل ما يختص بالعبادة الكنسية يعني عبادة الشعب مع بعض اسمه الليتورجية واحيانا من كتر ما اهم حاجة عندنا القداس بعض الناس بتفهم كلمة ليتورجية تساوي القداس ماشي انما في حاجة اسمها ليتورجية المعمودية يعني ايه يعني قداس المعمودية ليتورجية الاكليل صلاة الاكليل اسمه ليتورجية لانه المفروض شعب الكنيسة يحضر مثلا ليتورجية اللقان واخدين بالكم اذا كلمة ليتورجية هي كل عبادة كنسية مرتبطة بأي اجتماع كنسي اسمها ليتورجية والكلمة جت في الإنجيل يعني موجودة في الكتاب في الأصل اليوناني في العهد الجديد في مواقع كتير مثلا يقول بينما هم يخدمون الرب في سفر الأعمال كلمة يخدمون الرب هنا جاية كلمة ليتورجية يعني يخدمون الرب بالرغم من الخدمة هنا فيها شق وعظ وفيها شق صلاة تلاحظوا القداس كده فكلمة ليتورجية هي الاجتماع الشعبي للعبادة بكل صوره بما فيها الصلاة والوعظ وخدمة الفقراء كل ده اسمه ليتورجي إنما إحنا هنركز مينلي على القداس على اعتبار ده أهم ممارسة في حياتنا أو أهم ليتورجية بتتكرر في حياتنا أبتدي الكلام بقول مشهور لواحد من الشهداء في القرن الثاني يعني قديم قوي إنما القول ده يعني لو فكرت فيه تحس إن الناس من زمان قوي فهم الكنيسة صح الراجل ده قال إيه قال المسيحيين يقيمون القداس والقداس يقيم المسيحيين فاهمين المعنى يعني شغلانة المسيحيين يعملوا قداس وشغلانة القداس يعمل مسيحيين فاهمين ازاي وكأننا بره القداس احنا مش مسيحيين او بعيد عن القداس احنا مش مسيحيين إنما علامة المسيحية الحقيقية هي الليتورجية دي الليتورجية هي اللي تخليك مسيحي بجد متكامل حقيقي وهنشوف ازاي الليتورجية ليها أبعاد كتير قوي أنا في الأول قبل ما ابتدي أحضر بصراحة كنت قلت أربع أيام هقول إيه في الليتورجية بعد شوية لقيت نفسي قلت دي عاوز أربع مؤتمرات خمس لقيت الحكاية واسعة قوي ما بين الكتاب المقدس والليتورجيات اللي فيه ما بين تاريخ الكنيسة ما بين كل جزء في القداس ما شغلانة واسعة إنما إحنا هنحاول ناخد أفكار مجمعة و... ويبقى في جزء للأسئلة بحيث يمكن اللي ما اتغطاش في المحاضرات يتغطى في الأسئلة الأول عاوز أكلمكم عن بنعمة ربنا عن الليتورجية رحلة توبة رحلة توبة فلاحظوا أن كل القديسين لما فهموا الإنجيل أجمعوا على حقيقة إن أهم شغلانة تشتغلها إنك تتوب هي دي اللي هتعديك نار جهنم هي اللي دي تدخلك السم وإن التوبة دي مش مرة ده التوبة دي عيشتك كلها لأن كل يوم بنغلط بنرجع والتوبة حتى لو أنت مش بتغلط أنت التوبة بتقربك لربنا فالتوبة هي الشغل الشاغل للمسيحي على الأرض وتلاحظ انك لما تحط اي حاجة تاني في الكتاب المقدس تلاقيها تدخل مرتبطة بالتوبة يعني اقول لك الايمان مرتبط بالتوبة طبعا ما هو انت لو ما عندكش ايمان هتتوب ليه ما هي التوبة يعني رجوع لربنا يعني عندك ايمان بربنا والتوبة معناها انك باكي على ابديتك معناها في ايمان بالابدية والتوبة معناها رافض للخطية معناها عندك ايمان ان الخطية تودي جهنم فتلاقي التائب طبيعي مؤمن وايمانه قوي ده احنا ممكن نقيس الإيمان بالتوبة ده على قد ما يكون الواحد الحقيقة واضحة قصاد عينه على قد ما يتشغل بتوبته اللي شايف السماء واضحة ده يبقى عاوز يتوب كل لحظة واللي شايف ربنا مستنيه يبقى عاوز يرجع له في كل لحظة واللي شايف جهنم بتبلع الأشرار يبقى خايف من الخطية وكارهها عمى إذا الإيمان ينتج توبة لو قلت الأعمال الصالحة والجهاد هتلاقيه داخل في بطن التوبة برضه ليه؟ ما هي التوبة هي اللي بتخليك تجاهد ضد الخطية واللي بتخليك تتحدى الشر وتهرب وتمسك في الفضيلة فهتلاقي كلمة التوبة هي أساس كل الحياة الروحية وعشان كده تلاحظوا إن إحنا لما في طوائف تانية قالت إن التوبة دي موقف واحد في العمر تلاقي كنيستنا زعلت من الفكرة دي وقاومتها بشدة وما زالت بتقاومها ليه؟ معنى كده إنه اختزلت الحياة الروحية كلها للحظة وضيعت كل توبة العمر وخلتها موقف لا التوبة قد تبدأ في لحظة ولكنها تاخد العمر كله بعد كده لأن التوبة عملية تغيير مستمر طب أنت بطلت خطية لكن بطلت كل الخطايا يبقى هتتوب برضه طب هتصور نظريا أنك بطلت كل الخطايا بقيت شبه المسيح 100% الحقيقة لسه يبقى لسه هتتوب برضه هنا هتتوب يعني تتغير إلى تلك الصورة عينه من مجد إلى مجد إذا التوبة عملية مستمرة عشان كده تلاحظوا ان القديسين الكبار اللي بنقرا لهم دول ما بطلوش يتكلموا عن التوبة ومنهم ناس كتبت شعر غزل في التوبة زي واحد اسمه الشيخ الروحاني من كتر ما التوبة دي حياته مع... طبعا الناس دي لما تبص في حياتها ما تلاقيش خطايا بالمعنى البلدي بتاعنا التعبان نميمة وإدانة وغضب و... وأفكار لا مفيش كلام الفارغ ده طب هما بيتوبوا على إيه؟ هما مش بيتوبوا على إيه؟ هما بيتوبوا ليه؟ يعني مش على ايه يعني ما فيش خطية واضحة بصراحة انما بيتوبوا ليه لان شايفين المسيح قصادهم فطول ما هم شايفين ربنا مكسوفين منه يعني حتى لو الواحد مش مش عارف خطية محددة هو مجرد يقف قصاد ربنا يشعر بخجل وده يدخله في توبة ويطلب الرحمة بالرغم انه مش حاصر خطاياه زي ما احنا بنعمل كده في الاعترافات كمبتدئين لا هو حاسس احساس انه مش حلو انه خاطي مهما تقدم في حياته الروحية يفضل عنده الإحساس ده عشان كده هل ينفع القداس يبقى الناس قديسين ده القديسين يصلوا أحلى قداس هل تطلع منهم كلية كلمة كرياليسون تطلع من قلبهم أعمق من أي حد فينا طب يقولوها ليه يا رب ارحم دي لا هم حاسينها أكتر مننا ليه لأن هم شايفين الحقيقة والمسيح أكتر مننا تعالوا نشوف بقى ازاي القداس رحلة توبة الأول الواحد فينا التوبة بتهرب منه بصراحة احنا كناس كده مبتدئين تلاقي التوبة بالنسبة لنا هي مواقف كبيرة يعني عملت عملة سودة قلبك يوجعك ضميرك يتعبك تبقى تقف قدام ربنا مكسوف تقول كلمتين وتروح لأب اعترافك دي يوم ما يتحرك التوبة في قلبك على كده الواحد هيتوب له كل فين وفين إنما الكنيسة بصراحة كل قداس قداس شغلتها تتوبك من أول لحظة لأن هي عارفة هو ده اللي بينظف البني آدم فين التوبة فمن أول لحظة في القداس الكنيسة مركزة من غير ما الواحد يحس فينا على الموضوع ده أبتدي معاكم من رفع بخور القداس يعتبر ثلاث أجزاء كبار رفع بخور عشية وباكر قداس موعوظين اللي فيه القرايات قداس مؤمنين اللي هو من أول صلاة الصبح لغاية التناول يعتبر ثلاث أجزاء كبار كل جزء منهم بيركز على التوبة بطريقة فرفع بخور عشية وباكر أول ما بونا يفتح الستر عارفين بيقول إيه وهو بيفتح الستر ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معا ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا السواك يبقى كأنه هو بيفتح الستر أصل فتح الستر ده في معنى عميق إنه هيبص على ربنا وبينبهه إنه كان زمان اليهودي ما يطولش يفتح الستر ولا رئيس الكهنة اليهودي كان الستر ممنوع حد يدخل منه يقرب منه ده قدس أقداس كان في جوه تابوت العهد احنا عندنا المسيح ذاته إنما إحنا دلوقتي عيني عينك كده طوبى لعيونكم لأنها تبصر بنفتح الهيكل ونبص على حضن الآب التجويف اللي في الهيكل من جوه اسمه حضن الآب لكن عشان نفتح الهيكل ونقف قصاد ربنا طالبين رحمة فأول حاجة تقول Ελέησον ημάς ο Θεός ο Πατήρ ο Παντοκράτωρ يعني ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل وأول ما يقول أبونا كده الشعب المفروض كله يسجد على فكرة هو أبونا بيسجد أو بيوضح إحنا كسلانين دلوقتي إنما الصح إنه يسجد ليه لأنه في مواجهة مع ربنا مرة واحدة يسجد قبل ما يقول أي حاجة هيبتدي بصلاة الشكر كالعادة لكن قبل أي حاجة يطلب الرحمة ويسجد كأنه مجرد فتح الهيكل فتح ستر الهيكل ينبهك للتوبة انت هتقف قدام ربنا عين عينك كده وانت تقدر فلاحظوا كمان وقفتنا قصاد ربنا بالنسبة لفكر الكنيسة هي بروفا للدينونة خلي بالكم يعني ايه ما احنا كده كده إيمان عندنا إيمان إن احنا في الآخر هنقف قصاد ربنا اللي اتعود كل لما يقف قدام ربنا يطلب رحمة أول ما يجي المسيح على السحاب هيقول له لا أنت تابع أنت أنت يا ما وقفت قصادي أنا عارفك تعالى تعالى بتاع كيرياليسون أنت تدخل إلى فرح سيدك إنما اللي يقف مذهول مش عارف يقول حاجة يقول له أخويا ما اتعلمتش في بلادكوا ليه عشت السبعين تمانين سنة دول ما عرفتش تقول يا رب ارحم عشان كده مش عارف تقولها دلوقتي ما انت غريب عنك انما اللي اتعود يقف قصاد ربنا يطلب الرحمة عشان كده تلاحظوا القداس بروفا مستمرة وفي نص القداس هتلاقوا الشعب يصرخ ويقول كرحمتك وليس كخطايانا عارفين بتتقال امتى؟ أول ما أبونا يقول أيضا يأتي في مجده ليدين هتلاقي الشعب كله قلبه وقع يدين الأحياء والأموات ويعطي كل واحد حسب عمله تلاقي الكنية هزت كرحمتك يا رب كل الشعب يحس بالتوبة فمن أول القداس الكنيسة شغالة على كده أول ما تحس إن المسيح قصاد عينك هتقول له ارحمني يا رب لأن كمان إحنا مذاكرين الإنجيل كنيستنا واعية بالإنجيل كل اللي طلبوا الرحمة خدوها ما في واحد عهد قديم وعهد جديد طلب الرحمة ما خدهاش واخدين بالكم تلاحظ العشار دخل عشار ملعون في خطاياه خدها تلاقي ارحمني بتاع بارتيماوس الأعمى خدها تلاقي الكنعانية خدت خدت الشفاء كل اللي صرخوا طالبين الرحمة خدوها فاحنا عارفين المفتاح بتاع السماء بعد ما ابونا يفتح ستر الهيكل يقول صلاة الشكر وبعدين يدخل يحط بخور ويدور بالبخور وبعدين ينزل بالبخور وسط الشعب لما الناس تشوف البخور من ضمن بركات البخور أو معانيه العميقة البخور حضور لله ما أنا وإنت عينيك عينينا ضعيفة احنا بنقول ربنا قدام عينينا بس عينينا خيبانة مش شايفة حاجة يوم ما نزل البخور على الهيكل يوم أول مرة اتعمل واتدشت سليمان قال كلمة غريبة قال قوي لو في سفر الملوك قال لأن الله يسكن في الضباب قال كده ربنا يسكن في الضباب اتعلمتها منين دي يا سليمان قال ما هو موسى علمها لنا زمان لما كان يمشي كان يمشي قصاده عمود سحاب ولما موسى كان يدخل بنفسه للخيمة يكلم ربنا كان عمود السحاب ينزل له ينزل على الخيمة كده والشعب كله بره يبعد ويسجد ويوم ما الجبل كان هي ربنا بيتكلم من على الجبل لموسى الجبل برضه نزل عليه الضباب والسحاب فلما الكنيسة تعمل ضباب وسحاب من البخور لما ابونا يعمله في الكنيسة الشخص البسيط الأمي الساذج الأمي روحيا زي حالتنا يعني يشعر ببساطة أنه ربنا قدامه أو أنه في حضرة الله فلما الواحد يبقى في حضرة ربنا يعمل ايه يقول له يا رب أخطيت أنا مستهلس وكأنه لفة أبونا بالبخور الغرض منها الاعتراف بالخطية عارفين أقول لكم إثبات كده إيه طبعا في ناس تلاقيه بتهش البخور معرفش بيهشوا لي كده إنما وليكن بياخدوا بركة إنما هو الصحيح إن لما البخور يعدي جنبك أنت على طول بتراجع نفسك أنت تقدر تواجه ربنا عشان كده ابونا يلم اعترافات الشعب كله جهرا او سرا وهو راجع بالبخور بيقول حاجة انتوا ما بتسمعوهاش من ضمن صلواته السرية يقول يا الله الذي قبل إليه اعتراف اللص اليمين على الصليب المكرم اقبل إليك اعترافات شعبك واغفر لهم جميع خطاياهم كرحمتك وليس كخطاياهم يبقى واخد كل اعترافات الشعب وراجع بيها الهيكل يقول الكلمتين دول وهو واقف قدام المذبح يبقى ابونا بيعمل ايه في رفع بخور بيتوبنا هو واحنا كلنا بنتوب واحنا مش دريانين المفروض كده يبقى لفة البخور دي هي دعوة للتوبة يلا قدم اعترافك حتى لو ما كانش سرا اهو جهرا لغاية ما تقعد مع ابوك الروحي لكن ابونا هيشيل ده على الشورية لان الشورية هنا اشارة للمسيح البخور رمز للمسيح له المجد لأن الريحة دي ريحة المسيح الريحة الحلوة دي واللي طالعة للسماء آه عشان كده برضه وهو بيدور عشان نربط بقى البخور بالمسيح نفسه تلاحظوا أبونا وهو بيدور بالبخور يجي ناحية باب الكنيسة ويقول في سره حاجة تاني برضه يمكن الناس ما بتعرفهاش يقول يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وللأبد هذا الذي أصعد ذات ذبيحة مقبولة على الصليب يعني يعني ده وقت أبونا لا ده وقته عارفين ليه هذا الذي أصعد ذات ذبيحة مقبولة على الصليب فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجسة ففتح باب الفردوس ورد آدم وكل بنيه إيه العلاقة أبونا وهو بيبخر عاوز ينبهنا الحاجة أنه يا جماعة الذبيحة الحقيقية عبر كل الأجيال هي ذبيحة المسيح وإن كان زمان الذبيحة بيبقى لها ريحة كانوا يعطروها عشان إيه وهي بتتحرق تطلع ريحة حلوة ده دي كانت إشارة لريحة المسيح وكأن المسيح المذبوح طلعت ريحته للآب السماوي ففرح ففتح باب الفردوس لكل البني آدمين عشان كده ال ال ال الأرباع دي أو الجزء ده يقولوا الكاهن ناحية باب الكنيسة وهو بيلف فلاحظوا ابونا يلف بالبخور ورا خالص ناحية الباب بجسمه كده يقول يسوع المسيح هو أمس اليوم هذا الذي أصعد ذاته ولما يجي ناحية الباب يقول فتح باب الفردوس عشان يبقى باب الكنيسة ده إشارة إلى باب السماء أتاري احنا في عز احنا دخلنا الكنيسة إشارة ان احنا دخلنا الملكوت المسيح فتح الباب بذبيحة نفسه وكل دي دعوة للتوبة ليه حمل بقى انت على الذبيحة دي زي ما انت عاوز فكل لما الشورية تعدي جنبك ترمي عليها الزبالة اللي عندك لأن هو ده الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب فاشتم أبوه الصالح ففتح باب الفردوس يبقى كأن البخور دعوة مستمرة للتوبة نفس المعنى ده بيتكرر في رفع بخور عشية ورفع بخور باكر وأثناء قرايات قداس الموعظين لو تاخدوا بالكم يعني يبقى الشماس بيقرا البولس وانت ابونا جاي جنبك بالبخور تركز في الشماس ولا تركز في ابونا الحقيقه مش مهم لا ده ولا ده ركز في اللي بيتقال لان اللي بيتقال ده هيحركك للتوبه ان القرايات كلها غرضها ايه تتوبك برضه البولس بولس بيقول لك توب وبطرس بيقول لك توب والانجيل بيقول لك توب كل الكلام في نفس الاتجاه بعد دورة البخور أبونا بقى حمل زبال لمؤاخذة يعني زبالة الكنيسة كلها ودخل بيها المذبح ماشي بعد ما دخل المذبح وحط كل الخطايا على البخور طلع على باب الهيكل ومسك ثلاث شمعات عارفين انتوا النظام ده ومعاهم صليب وقف على باب الهيكل بين السماء والأرض يعني ما الهيكل دايما رمز للسماء إشارة للسماء احنا في السماء فعلا والكنيسة كأننا لسه يعني في الدنيا فوقف كأن أبونا واقف مكان المسيح خلي بالكم شغلانة أبونا مكان المسيح طول القداس عشان كده بيلبس أبيض عشان محدش يشوف الأسود اللي فيه واخدين بالكم هو ممثل المسيح هو مكان فواقف بين السماء والأرض شغلتك إيه بقى يا رب ربنا يسوع شغلتك إيه يا أبونا ابنوتي ناينان يعني إيه ارحمنا يا الله الآب ماشي وبعدين يلف الدنيا كلها بجسمه أيوة واخدين بقى بنوتي ناينان تشوف يعني ارحمنا يا الله قرر لنا رحمة يعني طلعها بقرار عارفين قرر لنا رحمة يعني اصدر قرار بالرحمة طمنا ان احنا مرحومين ولا مش مرحومين الحكم وقع ولا لا تراءف علينا واسمعنا وباركنا واخدين بالكم طب ليه الصليب ما هو الصليب ده هو اللي يسرق الرحمة من السماء الصليب هو اللي يشد الرحمة شد ليه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به فابونا لما يمسك الصليب كأنه ايه يعني عشان خاطر دم المسيح عشان خاطر صليب المسيح سامحهم على كل البلاوي والشعب يقول ايه ابونا يقول ابنوتي يقول امين قرر لنا راح امين شغلتهم امين بقى ما وراهمش غير كده ليه ما هو ده اللي عاوزين يقولوه ايوه هات من ده عاوزين رحمه يبقى بيدور بجسمه عشان يطلب الرحمه لكل الناس وفي نفس الوقت ماسك الصليب والشرط الوحيد اللي يمتعك بالرحمه ايمانك بالاب والابن والروح القدس فيبقى الصليب والثالوث ثلاث شمعات دول عشان تبقى عارف انك انت ده اللي يدخلك على باب الرحمة بعد كده يتقري الانجيل الانجيل له استعدادات خاصة والغرض من قراية الانجيل احنا بنقرا الانجيل كذا مرة في القداس فرفعه بخور عشية ورفعه بخور باكر وجوه القداس مزمور وانجيل في كل مرة تلاحظوا برضو انه عند قراية الانجيل في استعدادات خاصة اولا ابونا يمسك الشوريه ودينا عرفنا كل لما يمسك الشوريه يبقى المسيح ايه بيفكرنا بذبيحه نفسه وبعدين وهو بيصلي بيقول يا رب انت قلت لنا بتوع عهد جديد طوبى لعيونكم لانها تبصر الواحد يسمع الكلمه دي ويقول يا دي الخيبه عيونكم تبصر ايه احنا مش شايفين حاجه طوبى لاذانكم لانها تسمع طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع فالواحد يحس انه الكلام ده معناه انك المفروض شايف المسيح المفروض شايف الملائكة المفروض انك شايف السماء طب بما انك مش شايف حاجة تعمل ايه تتوب فاهمين ازاي لان المسيح قال كده يا بخت عينيكم اللي شايف فتقول له مش شايف حاجة ارحمني يا رب زي بارتيماوس الاعمى انا مش شايف يبقى برضو حتى وانت هتقرا الانجيل المسيح هيتكلم بس انا مش شايف طب تعمل ايه كل الناس المفروض شايفة وانت مش شايف قول يا رب ارحم عشان كده تلاحظوا ان كيرياليسون ملازمانا من اول الطقس لاخره ما ورناش غير يا رب ارحم لان هي دي اللي بتعمل كل حاجة وبعدين ابونا يمسك البشارة ويشيلها فوق راسه ويلف المذبح ويرفعها قدام الشعب كده ويقول مبارك الآتي باسم الرب بيقولها ابتي بس فزمر اوت انجبي اثنيو واخدين بالكم فالشعب يقول المجد للمسيح الآتي مبارك الآتي يعني المسيح جالنا اهو فيطلع الشماس وكيل عن المسيح أو الكهن يقرأ الإنجيل طب الإنجيل بيتقري ليه عشان كلنا ننخس في قلبنا ونراجع نفسنا احنا عشنا بالكلام اللي قاله المسيح ولا لا التعاليم دي احنا مسؤولين عنها عشان طبعا محدش فينا هيقول انا عملت كل المطلوب فتبص تلاقي ان كل مرة تسمع الانجيل قلبك ياكلك طب انا ما عملتش لسه اللي بيقول عليه ربنا طب ايه الحل التوبة برضه سامحني يا رب ما عملتش اللي انت قلته ساعدني يا رب عشان اعمل اللي بتقوله فيبقى موقف الكنيسة كلها قدام الانجيل دايما حتى هنا يقولوا كلمة understanding دقيق ليه انت واقف تحت ال stand الانجيل هو اللي فوق راسك وبيقول لك الصح ايه وانت تحت بتقول ايه انا ما عملتش لسه المطلوب مصيبة الغرب دلوقتي انه بقى يفهم الانجيل overstanding يعني حاطط الانجيل تحتيه وهو اللي بيقول دي صح ودي مش صح صح وغلط ايه ده كلام ربنا انت الصح والغلط فيك الانجيل فوق راسك وهو اللي بيمتحنك مش انت اللي بتمتحنه فيبقى الإنجيل فوقك عشان كده تلاحظوا اللي الإنجيل يتقري في الكنيسة فوق الناس منجلية المفروض أعلى من الناس والبطرك ذاته يخلع تاجه يعني ولا هو كمان فوق الإنجيل الكل خاضع للكتاب كله بيوطي راسه عشان يسمع الكلمة والكلمة تمتحنه تنخصه فيبقى تعبير الشعب كله سامحنا يا رب لأننا ما عملناش المطلوب وساعدنا يا رب عشان نعمله اللي هو موقف توب بعد ما ابونا يعمل الشغلانة دي كلها خلاص المسيح اتكلم طبعا ابونا شغال صلاة على طول في الوقت ده ما بيسمعش الإنجيل زي الناس لأنه بيقول له يا رب خليهم يفهموا يقول سرا أو جهرا الأواشي الطلبات لأن دايما قراية الإنجيل المسيح قصادنا بيتكلم عشان كده يطلعوا اتنين ملايكة يقفوا جنب الإنجيل عشان يقولوا إن هو ده المسيح القائم فاكرين إمتى كان في اتنين ملايكة لما كانوا حوالين جسد المسيح في القبر فهم نفسهم الاتنين ملايكة اللي يبقوا جوه بعد شوية واقفين جنب جسد المسيح هم دول اللي حوالين الإنجيل برضه يبقى الإنجيل اللي بيتقري هو المسيح والجسد جوه هو المسيح بعد كده بقى إيه طلبنا الرحمة وحطينا الزبالة على الشرياء و... ومن أول ما فتحنا الستر قلنا يا رب ارحمنا يا الله آخر حتة في رفع في رفع بخور عشية وباكر يجي بقى إيه أحلى خبر من السماء مغفورة لكم خطاياكم مش تبتوا يبقى كل رفع بخور كان رحلة توبة فابونا ايه الشاهد كشماس يقول يلا اسجدوا بخوف ما هو عارفين المتهم اللي مستني الحكم القديسين قالوا كده قال كل مرة تصلي خليك متهم مستني حكم طبعا بيبقى خايف بيبقى خايف ويفرح قوي اول ما يسمع البراءة واخدين بالكم ده كل مرة تصلي اعمل كده او كل مرة تدخل الكنيسة فهنا الحكم البراءة مغفورة لك خطاياك هو التحليل اللي بتاخده من الكاهن والحل يمكن بعضكم ما يعرفش ان الحل في جزء منه سرا بس عاوز اقراه لكم عشان تعرفوا جمال كنيستنا وقد ايه ارتباط كل طقس بالتوبه التحليل اللي بيقوله ابونا ساعات نسميه الحل او التحليل يقول لك يمسك الكاهن الصليب وشه للشرق فيقول ايه ماسك الصليب برضو نفس الوقفه اياها بتاعت ابونا وماسك الاب الصليب كده عشان يقول له عشان خاطره ها فيمسك الصليب وجهه للشرق يعني مش باصص على الناس دلوقتي التحليل الأخراني بيبقى وشه للغرب باصص على الناس التحليل الأولاني اللي بيتقال سرا بيبقى الكاهن ماسك الصليب وباصص للآب السماء وللابن هنا خطاب للمسيح نعم يا رب الذي أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو اسحق رؤوسه تحت أقدامنا سريعا يبقى احنا بنجاهد ضد الخطية وكلنا بنتوب ف الكاهن بيطلب من المسيح يقول له خلي راس الشيطان تحت رجلينا كلنا وبدد عنا كل معقولاته الشريرة المقاومة لنا التعبير ده عاوزكم تفكروا فيه بدد عنا كل معقولاته الشريرة المقاومة لنا يعني ايه ما هو الشرير لما يجيب لك فكرة بيجيب لك فكرة ايه معقولة قوي واخدين بالكم يعني تبهر عقلك وتزغلل عينك فابونا بيقول له حوش عن عيالك يا رب الأفكار الملعونة المعقولة اللي بتيجي من الشرير لشعبك بدد عنه عنا كلنا الأفكار معقولات الشريرة المقاومة لأنك أنت ملكنا أيها المسيح إلهنا وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والكرم بعد كده يقول له إيه ورواه على طول أنت يا رب طقطقت السماوات ونزلت وتأنست من أجل خلاص جنس البشر يعني عاوز يقول له ده أنت جيت من السماء عشان تغفر الخطايا خلاص بقى مهما عكوا معلش يعني ما يجي على تعبك فاهمين ازاي فتلاقيه دايما لما الكاهن يطلب الرحمة والمغفرة يذكر الله بعمله عشان يقول له عشان تعبك بس هما ما يستاهلوش بس انت يعني تعبت قوي فيقول له أنت طأطأت السماوات ونزلت وتجسدت من أجل خلاص جنس البشر أنت الجالس على الشيروبيم والسرافيم والناظر للمتواضعين أنت الآن يا سيدنا الذي نرفع عيون قلوبنا إليك أيها الرب الغافر أسامنا ومخلص نفوسنا من الفساد نسجد لتعطفك الذي لا ينطق به ونسألك أن تعطينا سلامك لأنك أعطيتنا كل شيء اقتننا لك يا الله مخلصنا كل ده بيقوله سرا للأسف يعني عشان الوقت يعني ايه اقتننا لك دي بتتقال جهرا في حتة تاني يعني بص يا رب ولادك دول الشيطان سرقهم وخدهم قنية دلوقتي اقتنيهم لنفسك اقتننا لك يعني خلينا بتوعك ما هو الخطية تخلينا بتوع الدنيا بتوع الشيطان والتوبة ترجعنا بتوع ربنا فاقتننا لك يا الله مخلصنا يعني انت دفعت تمنى ما تفرطش فينا بقى اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك ما هو ما فيش سكة تاني للغفران غيرك وما نعرفش سكة للسما غيرك وملناش حد في الدنيا يقولنا غيرك فلا نعرف أحد سواك اسمك هو الذي نقوله يبقى احنا بنطلب الغفران باسم المسيح ردنا يا الله إلى خوفك وشوقك شوفوا التعبيرات الحلوة دي الشرير الخاطي قد فقد خوف الله وشوق الله والتائب الحقيقي يستعيد خوف الله وشوق الله فيقول له ايه ردنا يا الله الى خوفك وشوقك تلاحظ كده الشخص لما يبرد ويبعد عن ربنا حتى خوف ربنا يهرب منه يستحل الخطية يستسهل وبعدين تيجي تقول له صلي يقول لك صلاة ايه بس مفيش اي اشتياقات انما التائب خوف ربنا يملأ قلبه وشوق ربنا يملأ قلبه فعلامة التوبة كده فاحنا بنطلبها من ربنا ردنا يا الله إلى خوفك وشوقك مر مر يعني أؤمر بس بالعربي الفصيح مر أؤمر أن نتمتع بخيراتك ده الكاهن بيطلب من المسيح كده بيقول له أؤمر دلوقتي أن نتمتع بخيراتك سامحهم بقى وافتح لهم بقى باب التعزيات والمغفرة والأبدية والذين أحنوا رؤوسهم في الوقت ده كل الناس موطية راسها المفروض اوعى حد ما يوطيش راسه لأن بيتقال الذين أحنوا رؤوسهم اللي رافع راسه ملوش كلام مش هياخد نصيب في الحتة دي والذين أحنوا رؤوسهم تحت يدك ارفعهم في السيرة يعني اللي موطين راسهم تحت ايدك دول هم غطوا راسهم بإرادتهم ارفعهم انت بس في السيرة في السيرة يعني اديهم سيرة التائبين سيرة الأنقياء اديهم بقى ايه الشكل الحلو بتاع ولادك وزينهم بالفضائل كل دي نتائج التوبة ولنستحق كلنا ملكوتك من الآخر بقى يعني يعني خلينا كلنا نستحق ملكوتك الذي في السماوات بمسرة أبيك الصالح دي التحليلين اللي بيقولهم الكاهن سرا وهو وشه فين يعني ابونا واقف هنا وشه للشرق والشعب لسه موطي بعد ما اتفق مع ربنا اطرد عنهم المعقولات الشريرة وارفعهم في السيرة ورجع لهم الشوق والخوف وانت نزلت من السماء عشان تخلصه قعد يتشفع يتشفع رجع بقى ايه يتدور بقى عشان يطمنا ويدينا بقى الحل الاخير اللي احنا بنسمعه فيقول ايه ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الاب الذي قطع كل رباطات خطايانا الكلمة دي مريحة قوي يعني الواحد زي اللي متربط كده زي الميت اللي مربطينه والمسيح عمال يقطع ويفك من قبل آلامه المخلصة يعني اللي ورا السر ده كله الآلام المسيح المخلصة المحيط وبعدين يحكي سر الكهنوت وقوته اللي نفخ في وجه تلاميذه قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت يعني الكاهن بيتكلم بسلطان كتابي رسولي فبيقول ايه بعد كده يقول له نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر عبيدك اخواتي وضعفي طبعا كهن في الزفة طبعا هو كمان تايب هؤلاء المنحنين برؤوسنا تاني لسه كله تحت أمام مجدك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايا كنا أخطأنا إليك بشيء ويبتدي يفصل بقى كل أنواع الخطايا بعلم أو جزع القلب أو بغير علم أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب يعني في طبعا كل واحدة من دول ليها تفصيلاتها يعني إيه بجزع القلب في واحد يغلط من الخوف الخوف يخلي الواحد يكذب مثلا وفي واحد يغلط من صغر القلب يائس فإيه يستبيع ويضيع الدنيا ليه لأنه صغير القلب يعني مفيش فايدة كده كده خربان فيلخبط جامد قوي أنواع من الخطايا فيقول له كله كله كله ده أنت أيها السيد العارف ضعف البشر كصالح ومحب للبشر دايما كده إيه كنيسة حكيمة أوي تقعد تزن كده على ربنا وتقعد تقول له أصل أنت طيب أنت بتحبهم يعني تتحايل كده زي الأم لما تتحايل على جوزها الأب كنيسة عروسة واعية أوي تعرف تطلع منه اللي هي عاوزاه كصالح ومحب البشر اللهم أنعم علينا بغفران خطايانا انعاما بقى غفران ده هديه يرسم ذاته آه غفران خطايانا باركنا يرسم كل الناس طهرنا حاللنا طبعا كل كلمة من دي تلاقي الشعب بتلقائية يقول أمين لأنه فرحان بيستلم بياخد عمال ياخد كل ده املانا من خوفك تاني زي اللي قالها من شوية مر أن نتمد اللي أحمر رؤوسهم دول املاهم من خوفك وشوقك وقومنا لإرادتك خلينا نقوم بقى ونمشي على الخط المظبوط لأنك أنت إلهنا ليق بك المجد والكرم إذا رحلة رفع بخور كانت عشية ولا باكر كلها كانت رحلة توبة والمكافأة في الآخر إيه أحلى خبر في الدنيا غفران الخطايا ووعد الأبدي نتمتع بملكوته هعدي بسرعة على القداس إنما إزاي القداس كمان مليان توبة احنا خدنا بس أول تلت بس بالتفصيل شوية في أجزاء هتتكرر يجي أبونا يقدم الحمل وبعدين تلاقي الشعب شغلته يقول ايه وقت الحمل كيريل هيسومبرت يا رب ارحم طب ليه لانه الحمل ده هو المسيح اللي هيشيل خطايانا فما وراناش غير يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب يعني شيل شيل ويطلع الحمل فريد عشان كده تلاحظوا ان عدد الحمل دايما فردي عشان يطلع حمل بلا عيب فريد انما الباقي زي بعض يعني بشر عاديين انما ده مش انسان عادي اللي هو المسيح فيفضل بقى ايه وابونا في الوقت ده عمال يطلب عن الشعب وعن غفران الخطايا يدخل جوه يرفعه مجدا واكراما ويلف المذبح وبعدين يرشم الرشومات وبعدين يسكنه في في الصينيه وبعدين يملى الكاس ويقول صلاه الشكر وبعدين يغطي المذبح كله ويطلع هو والخدام بره يعمل ايه تاني يدي تحليل تاني ليه؟ كانوا زمان رفع بخور عشية وباكر منفصلين يعني ممكن واحد يحضر عشية وما يحضرش تاني يوم القداس ما خد الغفران فرحان بس ظروفه ما سمحتش أو رفع بخور باكر وما حضرش قداس بعدها ممكن إنما احنا داخلين على القداس ده الموضوع أخطر احنا داخلين على السما بقى فلازم نبقى نضاف فأول حاجة أبونا إيه ينضف هو والشعب فقبل ما بيمسك الحمل هو نفسه بيغسل ايديه وبيقول تنضح عليا بالزوفه فاطهر نظفني انا وبعد كده عليه نظف الشعب عشان نقدر نقف قدام المسيح لازم كلنا نستحمى روحيا فبعد التهيئه دي كلها ابونا يقول بقى ايه عبيدك يا رب خدام هذا اليوم كل الطبقات كل الرتب يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس يعني انت يا رب اللي تدي الحل انما الحل اديته لكنيستك ومن فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه وبعدين الكنيسه كانت ممثله بال 12 وافواه ال 12 رسولا وبعدين ال 12 نقلوا لل 70 فمن فم ناظر الى الانجيل مرقس الرسول اللي جاب لنا الحل والغفران لمصر وبعدين من مرقس عبر الاجيال فندي عينات من البطاركه والاساقفه عشان كده ما نحطش هنا خالص ماري وماري عارفين ليه؟ لان دول مش كهنه ما عندهمش سلطان الحل دول شهداء فوق راسنا عظمة جدا إنما مين اللي حافظ على التسلسل السلطان الكهنوتي مين اللي نقل الحل يد اليد مين اللي عامل توكيل عن التوكيل فاهمين الفكرة ماشية ازاي عشان كده لغاية ما يختم الكاهن الخيبان ويقول ايه ومن فم حقارتي يعني نزلت من فوق من عند الثالوث الأقدس عبر الكنيسة للآباء الرسل لمرقس الرسول اللي جابها مصر وعدها على بطرس خاتم الشهداء وعلى ال 318 اللي في نقيا وال 200 في افسس لغايه ابونا البطرك الانبا شنوده اللي نفخ في وشي وخلاني انا كمان اخد السلطان ومن فم حقارتي واضحه الفكره يبقى هذا السلطان عشان ما حدش يفتكر ان ابونا اللي بيقول لك ال... انت محلول من خطيتك هو المسيح اللي حلك بس عبر هذا السيستم فتبقى هي ذاتها مغفورة لك خطاياك اللي سمعتها المرأة الخاطية زمان هي ذاتها فعشان كده تلاحظوا كلنا بنبقى ساجدين بره حتى الكاهن ما يكونش جوه الهيكل في اللحظة دي عشان يقول أنا ما استاهلش إنما بعد اللحظة دي تلاقي الشمامسة دخلت بقلب جامد على الهيكل وأبونا دخل ليه خدوا الحل والغفرة يبدأ فترة القرايات اللي هي قداس الموعوظين أو الجزء الثاني من القداس أثناء القرايات هقرا لكم برضو حتة صغيرة عشان تعرفوا دور القرايات إيه يعني يطلع واحد يقول فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته على جمعنا أمين ويقرا واللي يسرح يسرح واللي مش عارف لا ده المفروض اللي بيقرا ده يكون فاهم بيقول إيه يقرا بحرص شديد لأن كل كلمة هتخبط في قلب تخليه توب ده شغل ربنا كده وأبونا عمال يعتل جوه قدام المسبح خليهم يفهموا عشان يتوبوا لأن احنا شغلتنا ما وراناش غير كده فيقول ايه مثلا وقت البولس يقول يا رب المعرفة ورازق الحكم الذي يكشف الأعماق من الظلمة والمعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة الذي من قبل صلاحك دعوت بولس هذا اللي بنقرأ له بره الذي كان طاردا زمانا يعني بولس اللي بنقرأ له ده مين يقول كان في يوم من الأيام طاردا طاردا يعني زي ما قال على نفسه أنا كنت مفتري كان بيطرد المسيحيين بيعذبهم جعلته إناء مختارا فهنا كان بيقول له أنت عملت من بولس اللي بنقرأ له ده كان في يوم من الأيام سيء جدا وأنت غيرته وبهذا سررت أن يكون رسولا مدعوا وكارزا بإنجيل ملكوتك أيها المسيح إلهنا أنت الآن أيها الصالح محب البشر نسألك انعم علينا وعلى شعبك كله بعقل غير مشتغل أو منشغل يعني خليهم يركزوا وفهم نقي لكي نعلم ونفهم ما هي منفعة تعاليمك المقدسة التي قرأت علينا الآن من قبله شوفوا الحتة الجميلة دي وكما تشبه بك أنت يا رئيس الحياة هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين به في العمل والإيمان شوفوا المعنى الجميل ده احنا بنقول ايه او كان بيقول ايه هنا البولس بيتقري وانتوا قاعدين تسمعوا انما ابونا بيقول له يا رب انت غيرت بولس ده كان صعب قوي طب ولادك دول ما تغيرهم ده بولس ده بقى شبهك بقى متشبها بك طب ايه رأيك خليه يعلم ولادك عشان يبقوا شبهه وبالتالي يبقوا ايه شبهك فاهمين الفكرة وهي دي التوبة التوبة هي انتقال من صورة إلى صورة من بولس شاول الطرسوسي المزعج المتعب إلى بولس الرسول ومن فلان الفلان اللي واقف مزروع في الكنيسة كله خطية إلى شبه بولس الذي هو شبه المسيح واضحة يبقى الكلام بيتقري ليه عشان نتوب وابونا شغال بيصلي ليه عشان الشعب يفهم ويتوب واضحة اجعلنا مستحقين نكون متشبهين به في العمل والإيمان ممجدين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك أصل دي شعارات بولس الرسول تمجيد اسم المسيح والافتخار بالصليب لما قال حاشا لي أن أفتخر إلا فبنقول له خلينا شبهه عايشين نمجد اسمك ونفتخر بصليبك يبقى في تغيير يبقى في توبة وهكذا على نفس النسق الإبراكسيس نفس الكلام يا رب أنت طلعت من الرسل دول حاجة كويسة أوي ما هو في ال في الكاثوليكون اللي هي قرايات بقى يوحنا او بطرس او يعقوب دي الرسل بقى فبرضه زي ما خدمت بواسطتهم خلي الناس دول يتغيروا ويبقوا شبههم واخدين بالكم وفي الابراكسيس في اعمال الرسل ابونا يصلي برضه يا رب انت قبلت البخور ده زمان اقبله من ايدينا عشان الشعب ده يتوب يبقى كل القرايات بتعمل ايه بتسخن القلب وبتنخس وبتغير عشان كده يا جماعه اللي بيجي متاخر في القداس الحكاية مش حرفية جيت امتى الحكاية انت توبت ولا ما توبتش ركبت العربية من أول ما من أول محطة ولا لا حضرت إليسون ما إيماس الأولانية دي ولا لا عشت البخور ومشاعر التوبة ولا لا سمعت الإنجيل اللي يحرك قلبك تتوب ولا لا حضرت الحل اللي بدري وسجدت وطلبت الرحمة ولا لا ما كل ده هيخليك تقف قدام المسبح في الآخر وتشوف المسيح بعينك انما انت عاوز تعدي ده كله تيجي من الشارع على التناول تخوف طب فين التوبة ده هي الكنيسة عمالة تطبخ الطبخة تمام وبتاخد فيها وقت وساعات ليه عشان تدعك البلاوي اللي لزقت بقالها سنين دي تنضح عليها بالزوفة الزوفة دي كانت زي الليفة كده نباتات يدعكوا بيها فالحكاية عاوزة دعك فكتر الصلاة ده بيشيل كتير بعد كده يجي قراية الإنجيل وإحنا قلنا برضو إن قراية الإنجيل هي لقاء مع المسيح اللي بيتكلم فقفوا بخوف أمام الله فالناس توطي راسها وتسمع وقلبها ينخسها وبعدين ترد على الإنجيل هنا بالمناسبة مرد الإنجيل بيختلف من موسم لموسم في الأيام العادية إحنا رابطين القرايات كلها بصاحب اليوم القديس بتاع اليوم السنكسار فعارفين بعد ما نقرأ الإنجيل بنقول إيه كل الكنيسة لحن اسمه أنية اللحن ده معناه إيه يا بخته يا بخته هو احنا بنتكلم على مين على صاحب اليوم يا بخته يعني إيه طلع تمام عمل كل اللي سمعناه فاهمين المعنى؟ ما احنا لسه سامعين قبل الانجيل السنكسار مثلا بيحكي لنا ام بنطونس فبيقول لنا هو خد الكلمه وخدها جد بيع املاكك و... وتعالى ورايا فسمع الكلام فبعد ما سمعنا نص الانجيل بقينا نقول يا بخت طوباهم قديس هذا اليوم ده اللحم فده اليوم الطقس السنوي كل ما نسمع انجيل نربطه بصاحب اليوم مثلا القديسه مارينا يا بختها يا بختها صدقت اللي قاله المسيح لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر فكلنا بنقول يا بختها عشان نقلدها فاهمين ازاي احنا مش يا بختها بنغني عليها احنا بنقولها كده ليه عشان كلنا مشتاقين نبقى زيها لأنها عملت اللي في الإنجيل فاهمين التوبة ماشية ازاي يبقى كأن الكنيسة بتقول لنا ايه شفتوا بولس بقى ايه وشفتوا كمان القديس عمل ايه عشان تقول لنا يلا بقى اتغيروا اتحركوا فأتاري كل ده عشان كمان السنكسار اللي بنسمعه بيخلينا نتوب ليه واحد مش مش مش حواديت الحكاية مش حواديت فلان عمل وفلان سوى ده أتاري ما هو ده بني آدم زينا إنما عارف يسرق السما عارف ياخدها جد عارف يتغير فالهم والباقي علينا بقى فعشان كده بعد قراية الإنجيل يقولنا بخته في الصوم الكبير بقى تبقى واضحة جدا بعد الإنجيل فيه رد توبة تمام نقول إيه في الصوم الكبير بعد ما نسمع الإنجيل تهريني أخطأ أخطأت يا رب يسوع اغفر لي لأنه ليس عبد بلا خطية وليس سيد بلا غفران فتبان قوي في الصوم الكبير إن احنا كل إنجيل نسمعه نرد عليه بالكلمتين دول تهريني أنت بنوتي أخطأت أخطأت كأن الإنجيل عمل إيه؟ كشف الحتة دي داس على الجرح قال لك أنت قاعد مش راضي تقول أخطأت ليه ما تقول لأنه مفيش سيد بلا غفران ومفيش عبد بلا مغفرة خلي عندك رجاء مفيش عبد بلا خطية يعني ما أنت عبد لازم تغلط بس قولها بعد قراية الإنجيل في الوقت ده برضه أبونا شغال صالح احنا اتفقنا وبيحط طلبات الكنيسة وفي أواشي بعد كده أبونا يدخل هنا في الوقت ده كانوا زمان طلعوا الجماعة اللي لسه ما تعمدوش اللي بنسميهم موعوظين كانوا يتوعظوا لكن لسه ما تعمدوش فما يقدروش يدخلوا بقى على ايه على السماء على التناول بقى فيطلع وبعدين الشعب يقول بالحقيقة نؤمن وابونا ايه يغسل ايديه تاني وتنضح عليا بالزوفة تاني شغال توب ابونا وينطر شعبه مية في عينين الشعب توبوا يا جماعة توبوا توبوا هندخل توبوا هنقف قدام المسيح هنلمسه هناكله وبعد بالحقيقة نؤمن تلاقي أبونا يبتدي بصلاة الصلح إيه صلاة الصلح يحكي الحكاية إحنا اتخلقنا صح وبوظنا الدنيا خلقنا بغير فساد لكن دخلنا الموت بعملتنا السوداء قام المسيح جه صلح كل حاجة ودخل العالم عشان يشيل الموت اللي دخله الفساد فحكى الحكاية الحلو اللي آخرها سلام وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات إنما إحنا ما عندناش سلام ليه ما عندناش سلام ها عشان مش تايبين فابونا يمسك بقى ايه عاوز يقوم المسيح انتوا خلي بالكم قدامنا المذبح متغطي وفوق منه ختم مثلث كده رمز للايه القبر المقفول فابونا عاوز يقوم المسيح ويفرحنا فيمسك الختم اللي ففى المثلثه دي ويرفعها ويقول له بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك فربنا يقول له ما ينفعش ما ينفعش ليه يا رب ما انت جبت سلام قال بس قلوبكم مليانة خطية نقول له طب خلاص وطهر من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكر الشر الملمس المه صلاة توبة هنا فاهمين الفكرة؟ يبقى احنا جالنا خبر حلو قوي ان المسيح جه عالمنا ورفع الخطية وادى السلام بس احنا مش واصل مش واصل ليه لاننا خطاه مش تايبين طب يلا نطلب التوبة نطلب التوبة عشان كده في طقس جميل قوي هنا عارفين ابونا رفع المثلث الختم ده وبيطلب الرحمة يقول طهرنا من كل ده ناس بيطلع شمال صغير يقف قصاده الناحية التانية ماسك ايه صليب برضه تلاحظوها في القداس يعني ايه يعني اهو يا جماعة اهو عندنا وعد بالغفران بس توبوا الحكايه ما بقتش بعيده فتلاقوا الشماس واقف قدام الهيكل الناحيه التانية قدام المذبح يرفع الصليب عشان لما الكاهن يقول طهرنا الشعب يحط رجائه مش صعب مش مستحيل ليه لأنه جه عشان يعمل كده وبعد ما يطلب الطلبة دي يرفع بقى الإبروسفارين ويعلن عن القيامة وكان زمان يجلجل عشان يعمل زلزال القيامة كده ونبقى بن بنبارك لبعض بنقبل بعض بقى فرحانين إن المسيح قام وفرحانين إن إحنا دخلنا السلام ودي معناها إن إحنا ماشيين في سكة التوبة صح وعمالين نقرب من المذبح ومن المسيح القائم بعد كده تيجي حاجة اسمها علشان كده في اللحظة دي على فكرة بنقول لحن ايه ها بشفاعة والدة الله يا رب انعم لينا بغفران خطايانا ما هو ما هو المسيح مات وقام عشان يدينا الغفران بقى بأمارة الصليب وبأمارة الكاهن اللي عمال يقول طهرنا طهرنا ده فاحنا بنقول لها ايوه يا عادل خليك معانا ادينا كمان انعم لينا يا رب غفران خطايانا بعد كده الحكاية قربت قوي المسيح بقى قدام عينينا الحمل وما بقاش فيه فواصل وخدنا الحل الكاهن بقى عاوز يتوب برضه احنا شغالين توبة لآخر لحظة فيعمل ايه يحكي لنا احنا واقفين فين دلوقتي حاجة اسمها الأنافورة اللي جاي منها كلمة النافورة الأنافورة دي كلمة يوناني يعني معناها اطلع لفوق يعني تعالوا نطلع لفوق اللي هي بيقولها ارفعوا قلوبكم واحنا كدابين كلنا نقول له هي عند الرب عدوها المهم ان احنا بنقول له احنا عندك يا رب اهو فيقول بصوا بقى ربنا ده ساكن في الاعالي صحيح عينه على اللي تحت عينه على المتواضعات اللي في الدنيا كل المتواضعين اللي وطوا راسهم عينه تيجي عليهم انما هو ساكن في الاعالي هو اللي خلق هو اللي عمل طب ايه يعني قيمة ان انا اقعد اقول ده ربنا اللي خلق وعمل وما يرى وما لا يرى عارفين ايه تحس بعظمة ربنا ولما تحس بعظمة ربنا يزداد خجلك وتزداد كسوف لأنك واقف قدام ربنا عشان كده بعدها نكملها بقى نقول أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة هروح أنا فين في الزحمة دي فاهمين المعنى يبقى موقف الأنافورة هنا إيه قيمتها عشان تغذي التوبة بتغذيها إزاي بإحساسك إنك واقف في السماء قدام ربنا والملائكة حواليه طبعا انت واقف تيجي فين في ده كله واخدين بقى والشاربين والسرافيم وبيقولوا اجيوس وبتاع وانت تيجي تقول اجيوس تلاقي الكلام طالع ما تستاهلش تقول اجيوس ما هنا نفتكر موقف اشعياء زمان لما شاف اجيوس دي في السماء قال انا هلكت انا انسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين دول بيقولوا قدوس وهم ملائكة أتقياء وأنقياء إنما أنا أروح فيهم فين فتلاقي الشعب هنا برضو حتى أجيوس محمولة على مشاعر توبة إن فيها خجل إحنا واقفين قصاد ربنا بجد بعدين هو بقى إيه أجيوس أجيوس أجيوس يقوم أبونا يعمل حركة جميلة أوي يقول أجيوس بلساننا كلنا بس أجيوس دي يعني قدوس أنت يا الله قدوس فيقول أجيوس ويرشم نفسه يعني يقول له تعالى يا رب قدسني وبعدين يقول أجيوس التانية ويرشم الخدام الشمامسة اللي جنبه قدسهم هم كمان عشان نعرف نقف قصادك بعدين أجيوس التالتة ويرشم الشعب يعني إيه؟ يعني إحنا قداسة ما تلاقيش ما عندناش من ده إحنا عندنا خطايا إنما بما إنك بتحب اللي قصادك يبقوا قديسين هات اديني قداسة واديهم قداسة وادي لشعبك قداسة فاحنا بنطلب القداسة كعطية عشان في الآخر لما أبونا يقول القدسات للقديسين نقول على آخر الزمن بقينا قديسين داخلين خطاع وبعد شوية بقينا قديسين إنما بقينا قديسين بإيه؟ بالنعمة خدناها كده على طول ما احنا واقفين في موقف توبة بناخد بناخد كله ببلاش أبونا يرشم الشعب يقول قدوس ويحكي الحكاية تاني يحكيها تاني ليه؟ لأنها كل ما يحكي الحكاية الواحد يخجل بقى انا ضيعت الدنيا بعملتي السودة وخطاياي والمسيح جه صلح كل اللي عملته بالتجسد والفداء ويحكي تجسد وتأنس ومات ونزل إلى الجحيم وقام من الموت وصعد للسماء وبعدين تيجي حتة بقى تخوف وأيضا يأتي في مجده يعني كان بيحكي عن اللي حصل بس كمان لسه في خطوة هتحصل فكأننا احنا محصورين بين مجيئين بين فداء بدأ وخلاص لم يكتمل هيكتمل بمجيئه فبيقول أيضا يأتي في مجد اليدين الأحياء أول ما نسمع كلمة اليدين دي ويدي كل واحد حسب عمله التوبة تشتغل كرحمتك يا رب وليس كخطايانا مع تسخين التوبة ده كله بقى أبونا يبتدي يمسك الذبيحة يبقى كل اللي شغل اللي فات ده عشان بس أبونا يمسك الحمل ويبدأ التقديس فالتوبة هي اللي تخلي الكاهن والشعب يتقدم للأسرار صح يستحق التناول غير كده لا كان ممكن واحد يقول طب ما هو بما ان القداس نقل الخبز إلى خمر كنا دخلنا على المفيد على طول أخذ خبزا على طول ونقصر الدنيا يومين دول مفيش وقت لا ما ينفعش تدخل ازاي على أخذ خبزا دي عاوزة شغل طويل قوي عاوزة إنجيل يعصرك وألحان تعبر فيها عن مشاعرك وسجود تنزل فيه كرامتك وقلبك وحل تسمعه يديك أمل ورجاء الغفران وبعد كده قرب حتى وابونا بيقرب عشان يمسك الذبيحة يجي الشماس بالشورية جنبه تاني يقول له احرق يا ابونا احرق هات ايديك دي هتمسك ازاي وانت ايديك كلها خطية فيمشي ايديه على الشورية تاخدوا بالكم كأنه عاوز يقول ايديا ما تستاهلش انما اللي مسك اخذ خبزا على يديه الايه الطوباويتين ها المحييتين طبعا مش ايديا انا دي خالص لا طوباويتين ولا محيتين نجستين فيحرق على الشوري لان الشوري هي المسيح مش كده هو يقول له طب خلاص حط ايديك انت وانا اديك ايديا حط ايديك تتحرق وانا اديك ايديا عشان تمسك انت وتناول عشان كده بنبوس ايد ابونا مش عشان انه ابونا الحقيقه عشان الطقس الجميل ده انه بيستبدل ايديه بايدين المسيح عشان هو اللي هيقدس وابونا يعرف يقدس وبعدين يعيد بقى الطقس زي كله وكل خطوة بنعبر بكلمة يا رب ارحم عمل كل حاجة تيجي بقى لحظة خطيرة قوي يقول كل كل مرة تاكلوا كل مرة تشربوا تعترفوا بقيامتي وتذكروني لن أجيء وبعدين الشماس يصرخ في الطقس الصح يصرخ اسجدوا لله ده المسيح جاي فعلا في اللحظة دي الروح القدس هيحل فعلا في اللحظة دي بخوف ورعدة ساعتها ابونا يقول كلمة سرية ما بتسمعوهاش يقول ايه يقول لك يخضع الكاهن باسطا يديه ويقول سرا حلول الروح القدس سر حلول القدس نسألك أيها الرب إلهنا نحن عبيدك الخطى غير المستحقين لغاية اللحظة دي هو نفس التعبير احنا يا رب خطاه ما نستاهلش بس احنا طالبين طلب كبير قوي وعارفين انك ما بتردناش نسجد لك بمسرة صلاحك عشان كده الكل بيبقى ساجد في اللحظة دي الكاهن والشعب حتى الكاهن يسجد نسجد لك بمسرة صلاحك يعني فضلة خيرك يعني احنا يعني ما نستاهلش نقف اساس ليحل روحك القدوس علينا احنا اللي عاوزين نظافة احنا اللي عاوزين غفران طب واحد يقول طب والأقداس فيقول يحل روحك القدوس علينا ويشاور على نفسه وعلى هذه القرابين الموضوعة ويشاور على الخبز والخمر ويطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقديسيك فهمتوا حاجة؟ هتعرف في اللحظة دي أبونا بيعمل إيه بيكمل توبة الشعب فبيقول له التوبة تكمل لما ترضى تسكن فينا وتملانا فليحل روحك القدوس علينا احنا الخطاة غير المستحقين ويحل روحك القدوس علينا عشان نقدر نتناول وكمان على القرابين دي عشان ايه عشان يطهرها ما تبقاش مادة طبيعية وينقلها ينقلها في الأصل القبطي للكلمة يعني يغير جوهرها ينقلها يعني ي... ي... transform transform او يعني يغير طبعها يحولها بس حتى التحويل كلمة ضعيفة لانه مش تحويل ظاهري هي هتفضل قربان انما من اللحظة دي اختلف طبعها اختلف جوهرها ما عادتش خبز عادي خالص ويظهرها يعني ورينا عظمتها كأقداس قدسا لقديسيك ما انت لسه قايل خطاه غير مستحقين قال معلش ما ده شغل الروح القدس هم خطاه غير مستحقين هيبقوا قديسين بعد كده يظهرها قدسا يعني دي هتبقى أقداس لقديسيك وكل شعب يقول أمين ساعتها وبعدين يقول هذا الخبز يجعله جسد مقدس وهذا أول ما أبونا بقى يتأكد إنه قدامه المسيح جسده ده ما ما ما يضيعش الفرصة بقى اذكر يا رب سلامة الكنيسة والآباء والبطاركة والزرع والمطر والعيال والأرملة واليتيم والغريب والضيف يحط كل الطلبات ما صدق المسيح جه فدي فرصة يحط كله الأواشي تنزل ورا بعض طخ طخ طخ كده وبعدين هو يكتشف الكاهن إنه مش لوحده المسيح ما يجيش لوحده ده المسيح يجي في مجده مع ملائكته وقديسيه فالكاهن يشعر أو بالطقس الجميل بتاعنا يحسسنا إن المسيح أتى في مجده مع ملائكته وقديسيه فيجي المجمع طب هل المجمع له علاقة بالتوبة؟ ده كل واحد يخليك تتوب لما تسمع اسم العذراء كلية الطهر الواحد يبص في الأرض وبعدين مريم مرقس وبعدين استفانوس وبعدين مش عارف ذهبي الفم وبعد هم دول اللي جايين مع المسيح طب انت هتيجي معاهم في يوم من الأيام ولا مش هتيجي ما انت لازم عشان تيجي تبقى شبه الناس دي واحد تبعهم يا شهيد يا مجاهد يا متوحد يا لكن لازم تبقى حاجة حلوة زي الناس دي فأتاري المجمع مش محطوط كده عشان كده الشعب الواعي يبقى فاهم سيرة كل واحد لأن كل سيرة من دول تبكتنا فاهمين ازاي تخلي الواحد يتوب لأن هو ده الموكب السماوي اللي انت هتنضم ليه في يوم من الأيام طب انت هتنضم ليه على أي أساس شوية صلاة حتى شوية صوم شوية خدمة شوية بعد كده عشان كده يقول من أجل اسمك انقذنا من أجل طلباتهم وبعدين نقول بركاتهم المقدسة وبعدين نقول إيه ونقول له بقى حافظ علينا لغاية ما نعدي ونبقى تبعهم ونتنقل من من تحت لفوق إنما هي نفس الذبيحة ونفس القداس نحضر بس إيه جايين مع الناس المحترمة مش جايين مع الناس المبهدلة وبعدين اهدينا لملكوتك وبعدين يمسك أبونا الذبيحة أول ما يمسك الذبيحة الشعب يخاف تاني ما خلاص المسيح دلوقتي حاضر فأول ما يرفع الجسد كل الشعب يسجد جسد مقدس ودم كريم ويبتدي يقطع والشعب عمال يقول يا رب ارحم لأنه بيقطع في جسم المسيح عشان نتناوله فطول الاسم احنا بنقول كريا ليسون كريا لي يا رب ارحم بالتلاتة واخدين بالكم وبعدين تيجي آخر حتة بقى هنتناول كل ما نقرب كل ما نخاف كل ما نشتاق فاكرين في الأول قال مر أن نتمنى قال ايه املأنا من خوفك ها ومن شوقك الاثنين كده واحد يقول انا هتناول خايف نقول له ماله بس مشتاق برضه مش معنى خايف ما تدخلش لا ده انت خايف ومشتاق فيجي اخر حته خالص بقى بعد الاسم هقرا لكم حته من اللي بيقوله الكاهن في الاخر واحنا بنسجد كلنا قبل التناول نسألك أيها الآب القدوس الصالح محب الصلاح لا تدخلنا في تجربة لا تسلط علينا كل اسم لكن نجينا من الأعمال غير النافعة وأفكارها وحركاتها ومناظر مناظرها وملامسها والمجرد ابطله واطرده عنا كل صلاة عبارة عن توبة تاني مش كفاية خمسين مرة كرياليسون وكام مرة سجدنا طول الوقت عمالين لا مش كفاية كل ما نقرب ما ورناش غير حكاية التوبة دي ابطل المجرب عنا يا رب واطرده وانتهر حركاته المغروسة فينا فاكرين معقولاته دي شغالة هنا وفي حركاته الشيطان بتاع حركات بس غارسها فينا ميول كده شهوانية وحاجات غلط فبنقول موت كل الغلط اللي جوانا ده يا رب واقطع عنا الأسباب التي تسوقنا للخطية في أسباب بتخ... حجج كده بنغلط بسببها ونجينا بقوتك المقدسة بعد كده آه هنط على طول على حتة تاني يقول ايه اللهم يا حامل خطية العالم ابدأ قبل ما تناولنا ابدأ بقبول توبة عبيدك اوعى تناولنا على قلة نظافة لا فابدأ بقبول توبة عبيدك يبقى الشعب في اللحظة دي كله بيعمل ايه مواطي راسه بيتوب برضه قبل التناول فالكان بيقول له ابدأ قبل ما ياخدوك جواهم بقبول توبة عبيدك منهم نورا للمعرفة التوبة هتنوره وغفرانا للخطايا لأنك إله رؤوف ورحوم أنت طويل الأناة كثير الرحمة وبار وإن كنا قد أخطأنا إليك ويعد تاني بالقول أو بالفعل سامح واغفر لنا كصالح ومحب البشر اللهم حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملاقاة الهراطقة كلها صلوات توبة وبعدين يقول ايه وانا كمان بالمر اذكر يا رب ضعفي انا ايضا يحط نفسه في الزحمة وليس بسبب خطاياي الخاصة ونجاسات قلبي تمنع شعبك يعني اوعى تزعل مني فتحرمهم انا معاهم هتوب معاهم كمان عشان كده الشماس لما بيلاقي الكاهن يعين على اخره ساعتها يشجعه يقول له خلاص خلاص انت كويس برضه زيهم مقبول زيهم فيقول له خلاص تحق واخدين بالكم يعني ايه انت كمان ربنا هيقبلك صحيح حملك تقيل اتقل من اي حد لانك شايل شعب انما ماشي بيشجعه يقول له انت كمان مقبول بالتوبة معاهم وبعدين ابونا بقى في اخر حتة خالص يقول ايه اؤمن اؤمن ويصرخ اعترف الى النفس الاخير هو ده جسد الموحد هو ده المسيح اللي هيغفر خطاياه ويعلم بوضوح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه فيجي الشماس يهتف ورا أمين أمين أمين أؤمن أؤمن هذا هو اللي قاله الراجل ده صح هو بالحقيقة أمين هو ده جسد الموحد اللي يدينا غفران وأبدية وبعدين يقول إيه شوفوا اللحظة اللي قبل الأخيرة بثانية اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين وبعدين يقول صلوا من أجل إيه التناول باستحقاق لحسن مع كل الشغل ده يكون واحد داخل مش تعيب يعني كل القداس توبة إنما يطلع واحد غير مستحق يعني إيه غير مستحق يعني معرفش يتوب لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين